بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين هناخد شخصية بقى من سفر الاعمال اعتقد اغلبكم ما ركزتوش في دراستها شخصية فيلبس المبشر تحت عنوان حكاية خادم ربنا يديكم العمر بعد عمر طويل لما كلنا نبقى اسماء على ورق هيقولوا فلان كان خادم فلان كان خادم يا ترى حكايتك ايه يا ترى ايه اللي سبته يا ترى ايه السيرة العطرة الجميلة اللي هتقف بيها قدام ربنا حكاية خادم كلنا خدام بس خادم عن خادم تفرق كتير وسيرة عن سيرة تفرق كتير قوي هنشوف واحد في إصحاح واحد ساب سيرة عطرة جدا وشخصية بالرغم انها مش مشهورة على فكرة عملاقة يعني لما تدرسوها فيلبس المبشر بداية مش فيلبس الرسول واحد تاني مش واحد من ال 12 امال ده مين بالظبط تعالوا نشوف ده مين بداية نشوف اختير ازاي امتى ابتدى حكاية فيلبس ده فأعمال ستة يقول حسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس فاكرين الحكاية بتاعة خدمة الموائد والخناقة اللي حصلت بين الستات كما كان هكذا يكون في كل جيل الستات دايما اتخانقوا مع بعض وبيقولوا انه الارامل دول بياكلوا قبل دول فاشمعنا فالرسل قالوا احنا مش فاضيين للشغلانه دي احنا ورانا وعظ ورانا تعليم ورانا صلاه هاتوا لنا سبع شمامسه ناس اتقياء يكونوا مسؤولين عن توزيع الخدمات ويساعدونا في القصه دي واحنا نتفرغ للصلاه وخدمه الكلمه فاختاروا سبعه في لبس ده واحد من السبعه انما الحقيقه في لبس مش باين خالص جنب استفانوس يعني يمكن اغلبكم ما كانش يفتكر الحته دي كلنا اول ما نقول الشمامسه السبعه يجي في بالنا مين استفانوس استفانوس هو الوحيد اللي معروف ومشهور حتى الكتاب قال كده اختاروا استفانوس قبل ما يقول وا وا وا وا قال اختاروا استفانوس وقعد يوصف استفانوس طب والباقيين دول يعني كده على البيعه لا هنشوف هما مش على البيعه ولا حاجه بس استفانوس كان فعلا مميز جدا فالكتاب وصفه قبل ما يوصف بقيه السته لأن هم كلهم السبعة طبعا قديسين في الأول على الأقل في واحد منهم مشي غلط إنما استفانوس نجم ساطع من البداية فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفي لبس ده نمرة اتنين على طول وبروخورس ونيكانور وتيمون وبارميناس ونيقولاوس نيقولاوس ده اللي انحرف في الآخر دخيلا أنطاكيا يعني يهودي بس مش يهودي من أورشليم أساسا جاي من أنطاكي إنما شايفينه ينفع شماس زي الفل دول ادوه مسؤولية ايه هتوزعوا الاكل على الستات كل يوم الارامل يعني وتمنعوا المشاكل وتحايلوا الناس اللي ما بيتحايلوش دول وت... هي شغلانة تبدو ايه انها مش بتاعة قديسين يعني اي حد عشان تعرفوا ان خدمة العشوائيات دي برضو ابتدوها قديسين يعني مش حاجة قليلة لما يتحط استفانوس بالعظمة دي كلها عشان يوزع اكل ده ايه ده معنى كده الكنيسة كلها قديسين ومعاه في لبس اللي هنحكي عنه شغلته يصط يستف الارامل ويحايلهم عشان ما يمسكوش في خناق بعض اول نقطة عاوز اقولها ايه في لبس نمرة اتنين عادة نمرة اتنين بيحصل ايه بيبص على نمرة واحد وايه ويغير مش كده ده بقى شغل الدنيا انما شغل القديسين مش كده خالص في الدنيا اتنين يبص على واحد ويغير في الكنيسة اتنين يبص على واحد ويتعلم خلي بالكم في لبس جاي ورا استفانوس استفانوس هياخد اصحاح واحد ويطير على السما يعني الارض ما تستهلوش من عظمته يعني هي وعظة وهالسما عدل ودي اللي هي قاعدة بكرة استفانوس يعني واخدها سريع قوي انما في لبس وهو نمرة اتنين مش بيدور يبقى نمرة واحد الموضوع ده مش في دماغه خلي بالكم دي أول مفتاح لعظمة هذا القديس ما تحسوش أبدا بحتة الصراع النفسي اللي بين تلميذ وتلميذ وبين شماس وشماس وبين مين الأول وبين اللي واخد المديح الأكتر لا في لبس أول واحد معجب باستفانوس استفانوس مملوءا من الإيمان ومن الروح القدس وفي لبس باصص يتعلم إنما صدقوني في لبس هيبشر أكتر من استفانوس لأنه كان تلميذ نجيب ما كانش بيبحث عن المركز الأول إنما لما بقى بعد كده الشماس المعروف بقى له دور في البشارة أكبر بعد حادثة قتل استفانوس طبيعي أكتر واحد اتجرح يعني شاول كان واقف بيتفرج وانتوا عارفين ان شاول نفسيته اتهزت لانه يعني استعجب ان في شاب بالعظمة دي وبالروحانية دي يقبل يموت من اجل اسم يسوع بالسهولة دي فهو كشاب يهودي متعصب اتأثر جدا وفضل يقولها في اعترافاته بعد كده اعترافات بولس في المحكمة قال أنا كنت موافق على قتل شاول فهنا الكتاب بيقول إيه كان شاول راضيا بقتله وحدث في ذلك اليوم يوم قتل استفانوس اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل عظمة الرسل إن هم مش خايفين فقاعدين يثبتوا اللي قاعدين في أورشليم إنما الشمامسة السبعة ضمن اللي تشتتوا لأن دول ده ده فيلبس ده نمرة اتنين فضمن اللي تشتتوا يعني خرجوا من بلادهم وبيوتهم و وحمل رجال أتقياء استفانوس طبعا غالبا فيلبس واحد منهم وعملوا عليه مناحة عظيمة زي بقى فكرة خرجات الشمامسة بتبقى كده الشمامسة يشيلوا الشماس ويزفوه ساعات في الكنيسة كلها أما شاول فكان يسطع الكنيسة ساعتها شاول كان مفتري وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن وكان يعني مفتري فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة فانحدر في لبس هنبتدي نشوف في لبس بقى إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح تصوروا معايا في لبس وستفانوس زي الإخوات يعني أنا هتصور كده إن هم قريبين لبعض الحكم ده واحد واثنين في السمام زي السبع وخدموا مع بعض فترة طويلة بعدين استفانوس اترجم قدام عينيهم موتة صعبة قوي بعدين بقى اضطهاد علني عنيف جدا لو في لبس ده شخص عادي كان ياخد له ست شهور اكتئاب وست سنين في بيتهم نقاها وبقية العمر كده يطلع زي موسى في الصحراء الحقيقة ما لقيناش كده خالص بقى لقينا في لبس مطرود من بلده إنما سخن خالص عاوز يتكلم عن ربنا بأي طريقة عاوز يتكلم مع أي حد فبيقول كلهم اللي تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة أوضحهم هو في لبس فعلى طول كتاب سجل لنا واحد من الذين تشتتوا وجالوا مبشرين بالكلمة أشهرهم كان في لبس فانحدر في لبس إلى مدينة من السامر وكان يكرز لهم بالمسيح هنا جرأة جات له على فكرة ده أول واحد كرز تقريبا في الكتاب بره بلاد اليهود لأن السامرة ما كانتش تعتبر يهودية أوي كان البعض يعتبرها كده أو كده إنما من كتر حماسه كرز هنا عاوز أقول انطلاق الخاد خد فترة تلمذة طول واقف فترة يمكن سنة يمكن أكتر يمكن أقل بيتعلم من استفانوس بيبص لإيمانه لامتلاءه من الروح القدس غالبا حضر الوعظة المشهورة بتاعت استفانوس شاف استفانوس بيترجم شاله وسلمه للمسيح ودعه وبعدين انطلق لا خلاص هو مستعد يموت زي استفانوس عاوز يكمل الرسالة فهنا تحسوا ان التلمذة أساس للانطلاق التلمذة فيها قوة بتخلي الخادم بعد كده يكمل طول حياته قوي أليشع قوي لأنه تلميذ إيليا يشوع قوي لأنه تلميذ موسى فيلبس مش بعيد يكون قوي لأنه تلميذ الرسل وتلميذ استفانوس فشرب الصنعة صح وهنا الخادم لما الدنيا تزنق لما يحصل أزمات اضطهادات الخدمة بتقف ولا بتزيد المفروض تزيد ده اللي حصل مع فيلبس الخادم التعبان اللي زي حالاتنا لما الدنيا تأزم يركن ويكش ويقول لما اخلص مشاكلي ده لأنه تعبان احنا بنحكي حكاية خادم خادم بجد عاوز تبقى حكاية خادم يبقى الدنيا لما تزنق الخدمة تزيد قوتي في الضعف تكمل فبينما الكنيسة في محنة ده فتح وانطلق ودخل على بلاد محدش حاططها في الخطة واشتغل يقول بقى في أعمال 8 كان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول في الأنبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها شوفوا في لبس بقى يعمل معجزات ده نمرة اتنين بعد استفانوس وبقى يوعظ حلو هو أساسا خدمته إيه؟ عشوائيات موائد واخدين بالكم إنما لأنه حرب الروح ربنا استثمره لا مش كفاية موائد موائد إيه اشتغل في الوعظ واعمل آيات بدل أنت تلميذ استفانوس لأن استفانوس كان كده استفانوس وعظ وعظة سجلها الكتاب من جمالها وكان بيعمل معجزات في الآخر وشاف المسيح قبل ما يمشي استفانوس شاف السماء مفتوحة وشاف المسيح مستنيه فإذا حتى خدام الموائد اللي بيبتدوا من تحت خالص اللي الخدمة تبدو إدارية أكل وشرب لا مفتوح لهم السكة لأعلى درجات القداسة والخدمة عشان تبقى حكاية خادم ابتدى من خدمة موائد وانتهى إلى كرازة وإلى آيات وإلى عجائب لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم ده بيخرج شياطين هو مش رسول مش من ال 12 وماله شماس وعنده روحانية حقيقية تلميذ وكثيرون من المفلوجين والعرج تصوروا بقت بالجملة يعني مثلا قصة شفاء الأعرج بتاعت باب الجميل اشترك فيها بطرس يوحنا وبقت قصة في لبس بالعشرات من النوع ده كان بيشفي كتير شوفوا فكان فرح عظيم في تلك المدينة هنا عاوزين نقول ايه ان الكلمة نعمة لما يكون الواحد بيحب ربنا وعاوز خلاص النفوس وبيتلمس صح وماشي في السكة مفيش الغيرة مفيش الأنا مفيش المركز مفيش الحاجات دي ربنا يفتح عليه يديله أكتر من له يعطى ويزداد الأمين في القليل نقيمه على الكثير فابتدى يديله كلمة وبقت كلماته بتتغير البلاد ابتدى يديله معجزات معجزات بقت بتبهر الناس في لبس دخل السامرة كان سر فرح اتقال فكان فرح عظيم في تلك المدينة ليه؟ عشان في لبس هل انت كخادم مفرح؟ هل انت كخادم سر فرح في كل بيت بتدخله مفرح لأهلك وعيلتك وصحابك ولا انت متعب ولا انت سر نكد الخادم الحقيقي الروحاني مفرح استفانوس كان شخصية مبهجة في لبس مبهج لغاية هو بيترجم كان وشه منور يقولوا رأوا وجهه كوجه ملاك في لبس واخد نفس الروح انطلاق وحيوية وفرح وبهجة ومعجزات وكلمة معزية ودول ناس حتى مش زي اليهود اليهود أسهل اليهود يعني مستعدين أكتر لقبول الكلمة عاشروا المسيح وعندهم نبوات وكده السامرين أصعب لكن برضه هنا بيقبلوا بسهولة بسبب في لبس تيجي مرحلة أخرى المنافسة أو المعوقات كان قبلا في المدينة في السامرة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله البلاد دي كان فيها إيه الدجل الدجل يشتغل كتير قوي والسحر والحاجات دي وممكن قوي تنتسب لربنا جماعة الدجالين كتير منهم يستخدموا اسم ربنا ويلخبطوا الناس ويبقى أساسا الشغل شغل شياطين إنما يحطوا اسم ربنا عشان البضاعة تمشي فده ساحر إنما بقوا يسموه قوة الله طبعا ده ساحر بيتعامل مع الشيطان على فكرة الساحر المحترف لازم بيتعامل مع الشيطان الساحر اللي خفة يد ده مبتدئ لما يقدم شوية ويتكلم يبتدي الشيطان يتفق معاه إنما في الأول كده يسيبه يد... يعني يضحك على الناس بحركتين لكن لو هيمشي في السكة الأخيرة لا اشتغل معاه وكان الجميع يتبع شوف التعبير الجميع يتبعون من الصغير إلى الكبير هذا هو قوة الله ده تحدي صعب قوي تصور انت داخل على بلد فيها واحد معلم كاذب كل الناس منبهرة بيه كل الناس ماشية وراه صعب ناس ماشيه ورا الموضه وايه متغميه خالص والراجل بيعمل معجزات سيمون بيعمل معجزات ما هو الشيطان يعرف يعمل معجزات عشان كده يقول لك يدهي الشعب السامر وكانوا يتبعون لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا ده الحكايه اصعب واصعب ليه سيمون بقاله سنين معاهم في لبس ده جاي بتاع الاسبوع اللي فات يعني بسحري ولكن لما صدقوا في لبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح تلاحظوا معلمنا لقى في سفر الأعمال بيركز قوي على الكلمتين دول البشارة يعني إيه كلمتين الملكوت ويسوع المسيح الملكوت يعني في حياة تانية تبتدي من النهاردة لما تدخل في المسيح ويدخل المسيح فيك واسم ربنا يسوع اللي هتتعمد بيه وهتعيش بيه بقية عمرك فكانوا يبسطوا المسائل كده فبيقولوا وهو بيتكلم عن ملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء بقى النقلة واضحة وصريحة طوابير اللي ماشية ورا سيمون بقت ماشية ورا فيلبس هل يصيب الكبرياء ده يعني ده سحب السجادة من ساحر مشهور جدا سيمون ده أشهر ساحر في الكتاب على فكرة طلعت عليه بدعة السيمونية كاسم وراجل بقاله سنين وهو في, في أيام غلب ده كله وخلى الناس كلها تحبه وتمشي وراه وتصدق إنما في لبس لم يصيبه أي كبرياء ليه؟ لأنه مشغول بالملكوت وباسم يسوع زي استفانوس يعمل معجزات مش مشغول بالمعجزة هو بيحب ربنا فعاوز ربنا يكبر في حياة الناس والناس كلها تعرف ربنا وسيمون أيضا نفسه آمن الحتة دي بقى اللي إيه تلخبط خالص سيمون وقف في الطابور ما هو أصله شيطان خبيث فوقف في الطابور وقال ينفع تعمد قال له ينفع طبعا مش عارف مؤمن قال له مؤمن وكان لما اعتمد كان يلازم في لبس عاوز يشرب الصنعة هو فكرها صنعة وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش بس خلي هتفهمه هو اندهش مش استلمذة هو عاوز يشرب الصنعة طب هو ليه ما بيعرفش يعمل كده ما احنا كنا بنتعامل مع الشياطين مش عارفين يعملوا ليه الحاجات دي فهو بقى متعجب ان في قوة اخرى وحقيقية واقوى من القوة اللي هو بيتعامل معاها هو تعمد ويقال انه امن لكن هنا بقى تيجي نقطة مهمة هو امن ولا ما امنش هيبان هل في لبس شايفه مؤمن بجد ولا شايف حاجة تاني هيبان يبقى في المنافسة أحيانا وأنت بتخدم يطلع لك شيطان يعطلك موضة تعطلك موجة تعطلك ادعاءات غريبة تعطلك حاجات جديدة على الدش بتعطلك طيارات غريبة وماله ما تتخضش اسم ربنا واللي مركز واللي بيحب ربنا واللي ماشي في سكة استفانوس والآباء الرسل واللي فاهمها صح هو اللي هيكمل هو اللي هيكمل للآخر الحاجات دي كلها تعدي يومها كده وتعدي ملكوت الله واسم يسوع المسيح اللي مشغول فعلا بصدق بيحب اسم ربنا يسوع مش بيحب نفسه مش بيحب اسم نفسه هتبان دلوقتي هتبان ازاي في لوبوس ده مش بيشتغل لنفسه خالص وواحد بيحب الملكوت وشاف استفانوس اللي كان قبل منه في لحظات مشي فهو حاطط في باله كويس قوي انه في اي لحظة هو كمان هيمشي فمش بيشتغل لنفسه لما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله سمعته جابت أورشليم بقت الناس كلها بتقول شفتوا في لبس عمل ايه دخل السامرة آلاف أمنت ومعجزات وطوابير ومعموديات كان في الوقت ده الشمامسة السبعة مصرح ليهم يعمدهم بس ما يدوش الميرون خلي بالكم الميرون كان في ايد الأساقفة دمان الآباء الرسل بس وبعدين هو في الأول كان وضع اليد وبعدين بقت المسح فهو يعمد لكن ما يقدرش يدي الروح القدس كان ده الطقس لازم يرجع للرسول وقتها فيقول أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا تصوروا في لبس بحماسه جابوا على حسه بطرس ويوحنا من أورشليم عشان يكملوا الشغل طبعا ده حاجة فخر الفيلبس حاجة جميلة قوي ان الرسل فرحانين بتلميذهم ده هذا الرسول المبشر الشماس الشاطر اللي جاب بلد كامل هنا تلاحظوا مفيش خالص مين بيعمل ايه تحسوهاش مش مثلا بطرس وحنا يغيره ولا فيلبس يقول لا دي أبروشيتي بقى يعني أنا اللي جبت الناس دول بالعكس كان فرحان جدا إنه بطرس وبقى يوحنا الكبار جايين يعني يحطوا إيديهم على الناس اللي اتعمدت عشان يمتلئوا بالروح القدس اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع وحينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس هنشوف قدم لهم ضرعا اللي أنا عاوز أقوله إيه هنا في لبس مع كل المواهب مع كل الحماس مع كل الانطلاق إنما خاضع للكنيسة تماما خاضع تماما هو عارف حدوده هو مسموح له يعمد مش مسموح له يحط ايديه فيستدعي بطرس ويوحنا يقول لهم من فضلكم تعالوا باركوا لي الموضوع فرحونا كملوا فرحتنا بحلول الروح القدس يجوا يصلوا ويفرحوا بتعبه وي- ويشجعوه يحطوا الروح القدس في الناس يبقى هنا ما تلاحظوش ابدا انه مع بريق الخدمه مع مواهب الخادم مع عظمته وجماله كمبشر انه يطلع بره الكنيسه ويشتغل لوحده تلاقيش دي خالص بالعكس تلاقيه فرحان جدا بالخضوع للاباء الكبار يوحنا ما جابش بالسامره انما يوحنا لازم يجي يحط ايديه لانه رسول واخد سلطان وفي لوبس ببساطه فرحان جدا بالفكره دي هنا بقى حصل قبل ما ادخل فيها اذا فكره المتابعه اي واحد فينا بيخدم يحب يبقى له كبير بولس نفسه بولس بقى ده اكتر واحد موهوب في الكنيسه الاولى بولس قال انا طلعت للاعمده عشان اعرض عليهم الانجيل اللي ببشر بيه رحت للمعتبرين عشان يشوفوا انا شغلي مظبوط ولا لا اللي بقوله صح ولا في حاجه غلط عشان يوجهوني قال رحت للمعتبرين بطرس ويعقوب ويوحنا وهم باركوا لي وقالوا لي لا كتر خيرك كده تمام احنا ايدينا في ايديك طب بولس الرسول اللي شاف المسيح بعينيه واللي استلم من الرب واللي كان يعني بيشوف المسيح في كل مره يصلي واللي بيعمل معجزات بالمناديل محتاج يرجع لحد اه محتاج يرجع للكنيسه ويعرض عليها الكنيسه تقول له صح وتقول له يمين تقول له شمال ويسمع الكلام في لوبوس نفس الكلام يرجع للاباء الكبار حتى لو كان مواهبه اكتر منهم او انجازاته في مرحله كانت اكتر منهم أنا ما تخطاهمش ابدا واضحه الفكره لان ساعات هنا يدخل الشيطان مين بقى اللي بقى شغال مع الشيطان سيمون لقى ان في حاجه اعلى من فيلبس فيلبس كبير والناس بتمشي وراه ويعمد انما ده له رؤسه له رؤسة فقال لهم لا سيبكم بقى انا انا كنت بنافس آه، سي فيلبس انا عاوز دلوقتي اشتغل مع الكبار ابقى زيكم ازاي واضحه فه- الفكره هنا الطمع ملوش دعوه خالص بقى بالمواهب والحياه ده واحد طماع وعاوز مكانه وعاوز اسم فلقى فيلبس بينحني قدام بطرس ويوحنا فيلبس بيجيب لهم الناس زي الشماس والكا... ور- ورئيس الكهنه يرسم يحط ايديه وفي لبس فرحان خالص بخدمته انما ما بيتطاولش لا سيمون اللي بيتطاول فقام طلع فلوس وفاكر الدنيا كلها فلوس وعرض على بطرس تاخد كام وحط ايدي زي زيك انا بقى بيجي في سؤال في بالي سؤال كده بايخ شويه استحملوني هو ليه في لبس ما شافش حقيقه سيمون برضه عاوز اقول لكم انه بطرس ما سألش بطرس خبط على طول بطرس العجيب انه كان مساق بالروح بشكل عجيب زي ما كشف قلب حنانيا كشف قلب سيمون على طول مش ابتدى يحاوره عشان يعرف ميته لا بنظرة واحدة فهم ان سيمون ده غشاش وكذاب طب دي عدت على فيلبس عدت عليه طب وماله ودي بقى جمال الكنيسة اللي يعدي على فيلبس مش هيعدي على بطرس في لبس اللي قدامه بيقول انا مؤمن خلاص بيعمده لا يلام لكن القلب القلب ده يكشفه ربنا وكشف ربنا لبطرس عن قلب سيمون فشوفوا قال له ايه ولما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا اعطيني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت علي يدي يقبل الروح القدس قال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك قال له بالراحه يا بطرس طب ما تقول له لا يا حبيبي ما بتتباعش الحاجات دي لا لا هو شاف فهم جواه على طول لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر قلبك ليس مستقيما أمام الله تب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك شوفوا الكلمة دي بقى لأني أراك في مرارة المر أنا شايف جواك أنت عبد الشيطان انت مستعبد للطمع والمنظرة والمركز ودخلت السكة دي كلها غلط انت عاوز ت- تنافس في لبس ودلوقتي عاوز تنافسنا عاوز الناس يمشوا وراك انت ما يهمكش خالص اسم يسوع المسيح ولا ملكوت الله حتى لو اتعمدت لا انت بتشتغل لحساب نفسك اني اراك في مرارة المر ده واحد اتعمد ولزق لفيلبس قال ايه بحجة التلمذة وفيلبس ببساطته ما كشفش مرارة المر اللي جواه بطرس بقى ربنا كشف له قال له إني أراك في مرارة المر ورباط الظلم أنت متربط بحيل إبليس من جواك فأجاب سيمون وقال اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما إنما يقال إنه ما تابش يعني الصيغة تديك حق بإيه طب صلوا لي صلوا لي ربنا ينا- يعني يغيرني إنما لسه الضرائب عشان كده طلعت البدعة اسمها السيمونية أي حد يحاول يشتري الكهنوت بفلوس اسمه وقع في السيمونية نسبة إلى سيمون دي بدعة مشهورة في الكنيسة إن واحد عاوز يترسم كهن يدفع فلوس مثلا عشان يوصل لدي دي سيمونية ثم أنهما بعدما شهد وتكلم الدليل أنه الكتاب ما ذكروش بعد كده فالإنسان ده هلك أو ما تابش آه، وتكلم بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين إيه موقف فيلبس أثناء بطرس وهو بيتكلم مع سيمون فيلبس ما زال تلميذ وبيتعلم ويمكن بيحس في لحظتها أنا استعجلت وعمدته كان لازم ياخد فترة توبة أطول لأنه ساحر وقطع شوط طويل مع الشيطان يمكن أنا استعجلت أشكر ربنا أن بطرس جه وكشف سره لحسن كنت أتغش فيه وأعمله شماس أو يعني خليه يشتغل معايا في الخدمة إنما تحسوا إن فيلبس لم يفتح فاه ليه؟ ده كلام الكبار صمت وصلاة التلميذ الحلو اللي زي فيلبس يعرف إمتى يسكت ويصلي ليه؟ بطرس شايف اللي هو مش شايف هو ما عندوش أدنى مشكلة في الحتة دي ان بطرس شايف حاجة انا مش شايف ده بطرس خلاص وماله ويشخط في سيمون ويبهدله في لبس باصص في الارض لانه خلاص ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يشفع في سيمون لانه بطرس شايف حاجة انا اراك في مرارة المر ورباط الظلم لتكن فضتك معك للهلاك بولس- بط- بطرس تنبأ عن هلاكه قال له هتاخد الفلوس معاك جهنم بدل انت فاكرها كده وقال له ايه قال له كلام صعب قال له قلبك ليس مستقيما امام الله تفكرنا قوي بحادثه حادثه حنانيا وسفيره قلبك كله غش انت مش بتحب ربنا ولا عاوز تشتغل لحساب الملكوت ولا تجيش حاجه خالص في فيلبس بتاعنا ده فيلبس بيحب ربنا اشتغل للملكوت مش بينافسنا فيلبس عمره ما فكر يبقى بطرس ما جاتش في باله خالص ده هو فرحته ان الناس راجعه لربنا انا عمال بس اميز بين الايه الشخص اللي داخل نقي وعاوز يخدم والشخص اللي داخل مغرض ودي يفرزها الاباء الحكماء الكبار بطرس ويوحنا في لبس يعرف ان في رؤية افضل انا شفت انه مناسب جه بقى اللي فوق مني قالوا لا مش مناسب خلاص خلاص وماله باتضاع شديد في لبس ما حاولش يقاوم اللي قاله معلمنا بطرس طيب خلصت الجولة بتاعت السامرة السامرة اتعمدت وأغلب الناس خدت الروح القدس على يد بطرس يوحنا وسيمون اترفض من الكنيسة خالص اتحرم بقرار رسولي طيب فيلبس انطلاق جديد الروح القدس شايف إناء مختار شايف تلميذ حلو شايف شخص قلبه على الخدمة شايف واحد بيحب ربنا تلميذ استفانوس شايف فيلبس بيحسب عمر استفانوس في عمره يعني عاوز يكمل اللي عمله استفانوس لأنه حبيبه ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة ده راجل بيتكلم مع ملائكة ده مش بس بيعمل معجزات وبيوعظ ده من أجل هذا القلب النقي التلميذ الحلو ده الملاك بيقول له تعالى تعالى عندنا مأمورية تاني طب يا السامرة خلصت لا لا في بلد تاني اشتغل على بلاد ده ده بولس صغير يعني في لبس ده في إصحاح واحد عمل اللي عمله بولس في رحلات التي هي برية فقام وذهب راح خدوا مشوار ما بين أورشليم وغزة كده إذا رجل حبشي خصي وذيل لكنداك ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها هذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد وكان راجعا وجالسا على مركبته هنا ممكن يجي سؤال يعني يا رب مفيش غير فيلبس ما عندك شمامسة كتير وعندك كهنة كتير في الوقت ده وعندك حتى أباء رسل إنما الملاك قال له لا سيب اللي في إيدك ده السامرة فوق وغزة دي تحت ده مشوار طويل قوي وغالبا اختطف هتبان في الراجع انه ايه بقى يطير بعد كده يعني ما بقتش حتى بال بالحنطور من الوقت ما يسمعش انما الروح القدس عاجبه في لبس فقال له لا في صيده كده محسوبه كده في وزير هيفتح لنا حبشه هيفتح لنا بلد هيبقى مفتاح الكرازه في الحبشه كلها تعال نلحقه قبل ما يروح بلده ده قبل ما يروح متى او توما قبل ما يروح هناك كان وزير الحبشه ده ابتدى المسيحيه كان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء فقال يقرأ النبي أشعياء يعني سفر أشعياء فقال الروح لفيلبس تقدم خلي بالكم مرة قال ملاك الرب ومرة قال الروح يعني الملاك قال له تعالى مشوار وبعد كده بقى الروح القدس بيكمل رسائل واضحة وصريحة تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى فيلبس أن يصعد برضه فيلبس منتهى الذوق تلميذ بقى لربنا يسوع فما يقحمش نفسه هو بس مشي جنب المركبة كده قال أنت فاهم بتقرأ الظاهر كانوا بيقروا بصوت عالي عادة اليهود كده زي القراء يعني فقال له أنت فاهم قال له لا مش فاهم ممكن تركب وتشرح لي ده وزير أصله وزير يعني فقعد جنبه في الحنطور بتاع الوزير فأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شاة سيق إلى الذبح مثل خروف صامت شوفوا بقى الروح القدس إيه جابوا في اللحظة المهمة أصل لو قرأ من أشعية واحد لاثنين وخمسين لا خلينا على طول عشان الوقت بس ثلاثة وخمسين يعني إيه ما هو أشعية في شغل كتير قوي بس يمكن أوضح وأقوى يمكن نبوة في أشعية هي بتاعة الصليب دي فعلى طول عشان الوقت فأمام الذي يجز هكذا لم يفتح ففي تواضعه انتزع, انتزع قضاءه وجيل من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض دي النبوة فأجاب الخصي في لبس وقال أطلب إليك عمن يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ياه الروح القدس مسهله المسائل خالص ده حاطط السؤال اللي هو يعني خلاص كده هيقول ويخلص فبيقول له هو بيتكلم عن مين عن نفسه ولا عن واحد تاني ففتح في لبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشروا بيسوع وفيما هما سائران في الطريق هو ماشيين في السكة أقبل على ماء طبعا في لبس مش بيفكر يروح بقى أورشليم ولا السامرة مش مهم إن شاء الله نروح الحبش احنا بس خلينا نروح القدس قال خلي بالك من الصيدة دي أقبل على ماء فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد يبقى واضح وهو بيكلمه خلي بالكم بقى تورينا ايه ان الكرازه كانت واضحه عند الرسل وعند التلاميذ الرسل انك تبتدي بالمسيح وتنتهي بالاسرار لازم تبتدي تقول ربنا يسوع نزل من السماء عشان يخلصنا وبعدين اللي يصدق فيه يدخل يتعمد يتولد ولاده جديده لازم تمشي كده فهنا قال له ماذا يمنع ان اعتمد فقال في لبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز يبقى كان في نظام انك لا تقبل انسان يعتمد الا لو امن من كل قلبه الكلمة دي تفكركم في حاجة عند فيلبس اصله مقروس من ايه من سيمون ما هو طلع قلبه مش نظيف طلع مش مستقيم فقال له انا مش عارف لك قلب بقى اجيب لك بطرس يقول لي انت مستوي ولا مش مستوي هل تؤمن من كل قلبك فعلى طول الراجل وقال له انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله ده أقصر قانون إيمان ده أول قانون إيمان كان يتعمدوا على أساسه يسوع المسيح هو ابن الله أقصر قانون إيمان كانوا يتعمدوا على كده فأمر أن تقف المركبة فنزل كلاهما إلى الماء في لبس والخصي فعمته طب يعني الواحد لما يفكر كده بشكل إداري شوية الراجل سايب سامرة فيها ألفات وهو الكاروز بتاعهم وبيعمل معجزات كل يوم وعنده جدول وعظات هناك مثلا حبكت على شخص مسفره بلد عشان شخص ها اللي انا عاوز اقوله ايه الاباء دول مش بيتحركوا بالمنطق بالعقل بالحسابات لا دول بيتحركوا بالروح فالروح القدس كان واضح وصريح ما نعرفش كلمه ازاي عشان يقول له كده كلمه بملاك مره لكن كمان شاور له وتابعه الروح القدس هنا عظمة الآباء دول إن هم من كتر نقاوة قلبهم ربنا بيحركهم فعلا زي ما هو عاوز عشان كده بيسموه سفر أعمال الروح القدس الروح القدس بيحرك الأحداث في الوقت اللي لسه يدوب الكنيسة هتتولد في أورشليم واليهودية بتتولد في الحبشة حاجة كده ما تتحسبش بالعقل خالص يبقى شخص واحد لكن ده مش شخص سهل ده إنسان تقي جدا وجاي يحج في أورشليم وطول السكة رايح راجل عمال يذاكر إنسان بيحب ربنا يهودي جاهز خلاص فاضل له زقة ياخد الزقة ويفتح بلد ويبقى بداية إيمان الحبشة اللي لغاية النهاردة كنيسة قوية الوقت مقصر فالروح القدس عارف قيمة الوقت مش هنستنى سنين عشان حد يروح للحبش تلاحظوا كمان ان في لبس مبشر ليه خد لقب المبشر ليه عشان حاجتين على الاقل الانجيل في قلبه وعارف كويس كل حتة يربطها بالمسيح ازاي عارف يطلع المسيح من كل حتة عارف فتشوا الكتب لانها تشهد ليه فأي آية على طول يعرف يربطها لا بيتكلم عن المسيح اتنين الهدف واضح الإيمان والمعمودية خلي الناس تؤمن وتتوب وتتعمد فالهدف واضح بالنسبة له إذا كمبشر الدنيا واضحة عنده ولما صعد من الماء طبعا ايه بقى فرحان جدا الوزير ده انه تعمد بقى مسيح طب ناكل لقمة بقى ونحكي كده بقى ونشوف هنعمل ايه في الحبشة لا لا لا خلاص مش فاضيين خطف روح الرب في لبس ايه ده شخص مهم قوي مستعجل عليه كده ليه ده ما كملناش ساعتين مع الراجل ساعتين هيفتحوا بلد طب وماله خطف روح الرب في لبس فلم يبصره الخصي أيضا اختفى من أصابه وذهب في طريقه فرحا إنما الوزير مبسوط ليه أنا اتعمدت أنا بقيت مسيحي خلاص فرحان بربنا وهيقرأ بقية الإنجيل يدور على المسيح في كل صفحة خلاص وهيفتح لنا الحبش أما في لبس فوجد في أجدود أجدود دي بلد تانية في فلسطين هنا بقى إيه كأنه إيليا النبي وجد فيه ده شغل سواح الله ده ده بيتنقل كده من بلد لبلد ليه عشان الوقت مهم وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن يعني ايه مش بقى ايه اي بلد في السكه يتكلم فيها حتى جاء الى قيصريه قيصريه دي فوق اورشليم بشويه عاوز اقول هذا الفيلبس اللي كان مغمور محطوط جنب استفانوس مش باين محدش خد باله من الاسم استفانوس هو اللي باين إنما هذا المغمور لأنه تلميذ ولأنه بيحب ربنا ولأنه صادق ولأنه مش بيدور يبقى نمرة واحد ده بقى نمرة واحد وكتير كمان لأنه الإصحاح اللي بعد استفانوس ده بقى نجم لوحده وهنا تلاحظوا ان في لبس الكتاب المقدس حشروا بين اتنين عظماء جدا استفانوس وبولس سفر الأعمال نقلنا من استفانوس وقبل ما ينقل على بولس ما هو استفانوس في ديله بولس لأن بولس شاول شاف استفانوس بيموت ودي كانت بداية تغيير بولس كنا نتصور يجي وراه على طول إصحاح دمشق وشاول لماذا تضطهدني ونسمع بقى شاول لا لا في واحد في السكة ما يقدرش الكتاب يتغافل عنه في واحد مهم اسمه فيلبس بين استفانوس اللي سبق على السماء بسرعه وبين بولس اللي بقى لسه هياخد بقية السفر كله شغل لكن ما ينفعش نتغافل عن هذا الخادم حكاية خادم مجرد شماس ومات شماس إنما على قد ما هو شماس على قد ما عمل شغل كبير قوي عند ربنا لسه ما خلصتش الحكاية يقول كان يبشر جميع المدن الكلمة دي لو أنا كنت جبتها لكم في سؤال كده في مسابقة وقلت لكم دي تقال عن مين ما اظنش حد فيكم كان افتكر غير بولس مش كده كان يبشر جميع المدن لا طلعت مش بولس ده طلعت في لبس المبشر النهاية ايه بقى نفاجأ هذا الرجل طبعا اول ما سفر الاعمال انشغل ببولس ساب بقى بلاد اليهود وطلع على اوروبا فخلاص ما بقيناش بنتابع اخبار في لبس طبعا في لبس ما بطلش شغل انما تدور الايام وتعدي بتاع 10 15 سنه وطبعا بولس بقى يبقى ايه بيلف العالم يبشر ونسمع عن فيلبس مرة أخرى نسمع عنه ازاي ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا ده مين اللي بيحكي أصحاح 21 أعمال 21 بدل بيقول لما أكملنا يبقى لقى ضمن الفريق دلوقتي معلمنا لقى اللي كتب السفر الجزء ده مش بيتكلم عنه بالغائب ده بيتكلم كمشارك فبيقول لما أكملنا يبقى هو مع بولس دلوقتي منصور أقبل دي, دي الرحلة التبشيرية الثالثة لبولس الثالثة يعني الت- الأولى مثلا قولوا من 48 ل 51 الثانية قولوا من 52 ل 55 الثالثة دخلنا على أول الستينات يعني فدارت أيام طويلة قوي بين اللي احنا كنا بنحكي فيه وبين بقى انطلاق بولس بقى بولس آمن وتعمد وقعد في العربية ثلاث سنين وفي أنطاكيا سنين وبعدين طلع يبشر في آسيا وبعدين دخل على أوروبا وهو بقى بيلف كده سلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس ده لوقا بيتكلم وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المباشر بيته مشهور وبيته محبوب عند الآباء وشخصية معروفة عند الكنيسة كلها فراحوا قيصرية على بيت فيلبس المباشر إذ كان واحدا من السبعة عشان لو كان حد فكر نسي الكلام من الأول بيفكرنا لأنه فات علينا 15 إصحاح ما سمعناش عنه فبيقول لا ما تنسوش ده واحد من السبعة كل اللي يسمعه ده كان واحد من السبعة إنما شوفوا السما بقى سجلت له إنجازات كتير قوي وأقمنا عنده إذا في لبس المبشر مع مواهبه مع حماسه مع عظمته بيت ضيافة وبيت يخدم على بولس وبيت فرحان قوي ان بولس ولوقا والحبايب دول يجوا ينزلوا عنده ويقعد يخدم عليهم ويضيفهم صفات مسيحية جميلة يعني نتصور ان الشخص ده بقى بيبص في الساعة كل دقيقة ومن بلد لبلد لا في وقت بيبقى هادي جدا وبيقعدوا بيستضيف الاباء ويكرمهم وياكلوا ويصلوا مع بعضهم وكان لهذا اربع بنات عذارى كنا يتنبأنا طلع انه عنده بنات ما نعرفش هل بنات عذارى بناته بالجسد ولا ابوهم الروح لكن البعض بيقول بناته بالجسد ايه المانع يكون ابوهم ودول بنات مكرسات يتنبأنا هنا يعني بيخدموا يتنبأنا لا تعني بالضرورة أنبياء لا في العهد الجديد كلمة يتنبأنا يعني بيسبحوا وبيخدموا ومشغولين بالخدمة فبيت مربي ولاده زي الفل بيت مسيحي حلو بالرغم من الانطلاق ده كله وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من ال- قعد عنده كثير بولس ولوقا قعدوا عنده فترة طويلة بيقول مقيمون أياما كثيرة أصل البيت ده بيت حلو بيت كله تسبيح وكله صلاة فطبعا بولس ما يصدق ولوقا والرفقاء دول كلهم محتاجين ال break ده اللي ياخدوا فيه بقى كده جرعة روحية خلوة طويلة في بيت فيلبس المبشر إذا فيلبس المبشر بيت خادم وبيت ضيافة وخادم للكل ما عمره ما حس إنه يعني فيلبس صاحب الإنجازات هيقعد يخدم على لوقا وبولس والرفقاء والأكل والشرب لا لا ما تجيش في باله الحاجات دي. فرحان قوي بأن الخدام خلي بالكم بولس ده جه بعديه بولس شاول الطرسوسي حتى في ترتيب الأحداث في الوقت اللي فيلبس عمال يعمل إنجازات في السامرة لسه شاول قالب الدنيا خراب ففيلبس أقدم من بولس كتير مش كده الأقدمية يعني لو هنفكر في الأقدمية فيلبس أقدم إنما بولس رسول دلوقتي خد يمين الشركة فهو فرحان جدا باستضافته ومتبارك بيه إذا في تواضع في محبة في صدق في شركة في حاجات حلوة قوي في الشخصية دي تخليها حكاية خادم حلو لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد